احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد ووارث داوود سليمان هو فيه وراثة في الدين سوف نأتي وورث داوود سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الله أكبر القضية ليست كما قلنا في سابقا في حلقة سيدنا داوود أن الله عز وجل لم ينعم على داود فحسب بل بالعكس جاء سليمان فأوتي شيئا لم يعني يعطيه الله لأحد من العالمين ملك مال ريح ودوها شهر ورواحها شهر علم منطق الطير يتفاهم مع الطيور مع الحيوانات مع الحشرات مع مع النمل لا اله الا الله عنده خيول وفرسان وجيش عرمرم سبحان الله في جن وشياطين يعملون عنده الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب غدوها شهر ورواحها شهر اسلنا له عين القطر النحاس سبحان الله بعد ما النحاس بدل ما يبقى في المناجم كتل كتل لا ده هو سبحان الله ابار مليئه بالنحاس الذائب الجاهز للعمل فورا يصب في قوالب ويعمل به سدود وقراطر واسلحه وشيء يعني لم يؤت لاحد من العالمين. سيدنا سليمان جالس مره في في ملكه وبعدين كانت تظلله الطيور ولأن الحاكم لما يكون موصول بالله الله يعطيه الذكاء ذكاء العقل وذكاء القلب بس ذكاء القلب بالزاي وذكاء العقل بالذال العبقرية الفكرية والعبقرية الروحية هي التزكية والطهارة قلب طاهر أبيض كالمرآة الصقيلة يرى العوالم كلها في قلبه سبحان الله وبعدين تفقد الطير اذا دليل على ان ايه على ان الانسان سبحان الله يعني لا يستحي إيه الولد الشاب ان ابوه وامه يتفقدوا احواله اخبارك ايه يا ابني بتذاكر في ايه بتقرا في ايه المجله دي ايه ما يزعلش ايه اللي إيه بي... انت لو يا ابني لو انت سليم ومستقيم انت ايه اللي يغضبك ان الاب عايز يطمئن على ما تقرا يمكن هي بتقرا افكار هدامه يعني بتقرا عن الشيوعيه او ال... وانت لسه ما يعني يعني لين اخضر لسه ما, ما بلغت الحلم بعد يعني الواجب يعني انت يعني لا يعني خلي بالك يعني الواحد يقبل النصيحه ما فيهاش مشكله ويقبل النصيحه من الكبير ولذلك الهدهد لم يغضب ان سيدنا سليمان تفقد الطير وقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه يا الله العلماء تكلموا في القضية يا بالله عليك الهدهد الصغير ده سيدنا سليمان بالهيلمان والضخامة والملك والعظمة دي كلها هيعمل ايه في الهدهد يعذبه ايه ازاي يعني كيف يعذبه لأنه والله يعني يعني يضعه مع جنس غير من الجنس اه مش يحطه مع شوية غربان مع شوية بوم يعني الهدهد ده جميل كان زمان في في الاراضي الزراعيه عندنا في الصعيد وفي الفلاحين وفي الارياف وفي الدول المنطقه العربيه وغيرها كان حاجه اسمها الطيور صديقه الفلاح كان من ضمنها ابو قردان والهدهد يمشي ورا المحراث يوم الري وياخدوا الايه الديدان الضاره بالنبات يا سلام مقاومه حيويه ومن ساعه ما قتلنا بالمبيدات هذه الطيور صديقه الفلاح طلعت الحشرات عدوه الفلاح طلعت ال ال ال ال ال الافات عدوه الفلاح لان الفلاح زمان كان يخرج زكاه ماله قبل ان يذهب بها الى البيت اما المحصول ينتج يخرج زكاه المال من على ايه؟ من على وهي في الحقل في الارض لا تعود الى البيت يقول لك ده مال الناس ومال الناس كالناس يقول لك ده حقوق الفقراء لازم الحق يروح له قبل ان يخزن في البيت ادي الكلام اما فلاح لا يخرج زكاه ماله ولا زكاه زرعه وبعدين عايز البركه تحط فمات ماتت الطيور صديقه الفلاح وكثرت الاشياء عدوه الفلاح والصانع والزارع والعامل لاننا عادينا رب السماء فان اصطلحنا مع رب العباد اصلح الله لنا المخلوقات كلها رجل جاي على الشام لزياره من العراق فمر بالباديه او من نجد فوجد آه، قطيع غنم قطيع الغنم وجد حوله ثلاثين كلبا يا الله ايه ده اول مره اشوف قطيع غنم الراجل آه، صاحب الغنم يكون عنده ثلاثين كلب قال يا صاحب الغنم اما يكفي كلب او كلبان مش معقول يعني العدد ضخم قال يا اخ العرب هذه ليست كلاب هذه ذئاب يا الله ذئاب ازاي ده الذئب يعني حيوان مفترس مجرد يشوف النعجه ولا الخروف ولا الشاه امامه لن يسكت قال والله منذ ان تولى عمر بن عبد العزيز اماره المسلمين الذئاب ترعى لنا الغنم يا الله فلما بلغ عمر رضي الله عنه بهذا الامر قال شوف شوف المقوله اهي نحن قوم اصلحنا ما بيننا وبين ربنا فاصلح الله بين الذئب والغنم هنا مربط الفرس هنا اساس القضيه لما رب العباد عز وجل يعني احنا اصلحنا اللي بيننا وبينه ربنا اصلح ما بين ال- ال- الذئب والغنم شوف ال- شوف القضايا عندما تاخذ يعني حجمها الحقيقي وعندما تعود الى قضيتها والاعرابي وهو ماشي في الصحراء كان في الباديه معه قطيع غنم قال لابد ان امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد مات يا الله قال هو الذي اعلمك في خبر جه لا قال رايت الذئب يعدو على الغنم ففي نفس اللحظه فعلا اكتشفوا ان روح عمر فارقت جسده وصعدت الى رب العباد سبحانه وتعالى سيدنا سليمان تفقد الطير وجد الهدهد غائب ف مكث غير بعيد جاء الهدهد كانه عسكري او ضابط حراسه يعني رجل امن في مكانه كان غائبا فعاد لابد ان يقابل ال- ال- الرئيس او المسؤول او القائد العام فقال شو الهدهد ده احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين طب بالله عليك ايه اللي خلى الهدهد ساب بيت المقدس وراح على فين؟ على اليمن عند سبأ جوال رحاله وداعيه الى الله عز وجل من اصغر الدعاه الذين رايناهم على مر الزمن هذا الطائر الجميل العجيب قصته عجيبه راح يبلغ ويسمع وينتقد وينصح ايه ده؟ ايه المملكه دي؟ سبحان الله ف ال- الهدهد يقول لسليمان بكل ده ان آه، ملك سليمان ده ملك شورى يعني يسمع للصغير والكبير بالله عليك ايه الهدهد بالنسبه لملك سليمان ده ده عنده الرية غدوة شهر ورواحة شهر أسلنا له عين القطر علم منطق الطير تكلم مع النمل تكلم مع ال- سبحان الله الطيور عنده الجن وعنده الشياطين كل بناء وغواص ومن يزهق منهم عن أمري نذقه من عذاب الحريق يعني يعني كل السيطرة دي كلها والريح غدوة شهر ورواحة شهر يعني ال- ال- ال- وبساط الريح والكلام ده كله ايه الهدهد بالنسبه لملك سليمان ده شيء لكن لا يبدو ان مساحه ال- يعني ما فيش حاجز بين الحاكم والمحكوم هو ده تثبيت للدول يعني حقيقه الامر لعل العالم يتعلم من آه، يعني يعني دول الخليج ب- بورك فيها وفي اهلها وفي القائمين على امرها وفي المقيمين فيها سبحان الله فيش حواجز ما بين الحاكم والمحكوم هو ده الامن الحقيقي مفيش عمر الله يرضى عليه بلغه ان آه، سعد بن ابي وقاص عامل باب للاماره باب عشان الناس يعني لما تيجي تدخل آه، زي مثلا مصلحه عامه زي ال- البلديه زي مجلس المدينه زي مجلس المحافظه زي مجلس الولايه يعني كده فارسل محمد بن ابي سلمه كبير اليوران لعمر اذا جاز التعبير وقال له قبل ان تكلمه اكسر الباب اولا اكسر الباب أولاً. وقل له ان الذي يحجز بينه وبين رعيته في الدنيا يحجز الله بينه وبين رحمته في الاخره يا الله تحجز بين الناس طيب الموضوع عايز ترتيب وتنظيم طبعا في مثلا يعني التشريفات وفي موظفين الديوان وفي موظفين المراسم وفي السكرتاريه طبعا لو ان وقت الحاكم خلاص يضيع حباء منثوره بس عمر كان له قصه اخرى وله له له يعني يعني يعني افاق فيها سمونه المعاني معاني سماويه تاتي من فوق سبحان الله المهم الملمح العجيب ان ابن قيم الجوزيه كان له اراء معينه تختلف عن احكام ابن تيميه شيخ الاسلام وشيخه وابن قيم الجوزيه تلميذ ابن تيميه تلميذه الكبير والله تعرف الاستاذ بتلاميذه لما يكون ده تلميذ امال الاستاذ يبقى ايه؟ قال يا ابن قيم الجوزيه نعم ابوه كان قيم الجوزيه الجوزيه دي مدينه وابوه كان قيم زي محافظ او والي او مسؤول عنها يعني كده او امير عليها فهو كان ابن قيم الجوزيه لكن الناس تعرفت على انه اسمه محمد ابن القيم لكن هو ابن قيم الجوزيه يعني زي ما ابن امير الجوزيه ابن امير البلد هذه ف قال يا ابن قيم الجوزيه تختلف مع شيخك في كذا وكذا قال والله ما انا وابن تيميه شيخي الا كالهدهد بالنسبه لسليمان قال احط بما لم تحط به والهدهد والهدهد وسليمان هو سليمان يا الله يعني المقامات محفوظه الحكايه مش كده يعني يقولوا سداح مداح لا يعني كده ما البساط يعني كده لا لكن انا عرفت قصه او اثنين او حكم او اثنين يعني لم يتنبه لهما ابن تيميه لكن مش معنى كده ان انا اعلم منه لا بالعكس ده انا بالنسبه له زي الهدهد الهدهد عرف قصه لم يعرفها سليمان لكن الهدهد هو هدهد وسليمان هو سليمان احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ايه اللي خلاه يقين لانه شاب عينيه يعني لم يسمع لم لم لا ايه ليس من راى كمن سمع ليس الخبر كالايه كالمعاينه ليس المخبر كالايه كالمعاين سبحان الله واخد بالك ومع الخبر والمعاينه ومع اليقين الذي جاء به الهدهد نلتقط انفاسنا ثم نعود لنرى ما الحوار الذي دار بين النبي الملك سليمان آه ابن داود عليهما السلام وهذا الهدهد احد اتباع هذا الداعيه الصغير الى الله سبحانه وتعالى، ما الذي جرى بينهما؟ لنكون بعد الفاصل ان شاء الله نكمل حديثنا اهلا بكم. مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى وها نحن نعود لنرى الحوار العجيب الذي دار بين النبي الملك سليمان بن داود عليهما السلام وهذا الجندي الصغير من ضمن الجنود ومن ضمن حراسة ومن ضمن مملكة سليمان ألا وهو الهدهد أحطوا بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه يا الله الله ده درس الحالة الاجتماعية ودرس الجانب السياسي ودرس ال ال الحاله الاقتصاديه واوتيت من كل شيء يا الله دي عندها يعني اقتصاد قوي وهي الحاكمه بامرها في البلاد وحواليها جيش قوي فوصف في كلمات صغيره الحاله ال ال سبحان الله ال ال الاجتماعيه وتوصيف او وصف دقيق للوضع اللي عند اللي عند بلقيس ملكه سبأ المملكه بهذا المنطق ان هي سبحان الله هي الملكه هي التي يعني تملكهم يعني مش ملكوها لا دي واخده الملك كابرا عن كابر سبحان الله الملك وبعدين سبحان الله العظيم و... وهم اولو قوه ولباس عندها جيش قوي و... ولكنها عندها مصيبه كبيره وانا عايز اضرب لك مثال مهم لما تجيلك مصيبه من المصائب اي مصيبه ودنا بدانا اول شيء طالما ان المصيبه دي مش في الدين فاحمد الله طالما مصيبتك مش في الدين فاحمد الله مصيبتك في حاله صحيه الصحه ترجع مرض يعني يرجع ديون ان شاء الله تسدد فشل ولد ينجح بكره ان شاء الله البنت فسخت خطبتها تخطب مره اخرى ان شاء الله ما فيش مشكله اللي اللي سبحان الله احنا مضطرين لعمليه جراحيه لواحد كبير السن او صغير السن ومال الشافي والله الله هو ملك الموت اقرب الى المريض منه الى الصحيح والأقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن طب إزاي؟ امال ال- يعني امال كيف كم من يعني كم من سق... آه، كم من سليم مات من غير علة وكم من صحيح عاش حين من الدهر وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسدت اكفانها في ظلمة القبر وكم من شباب ارتجى طول عمرهم وقد خطت الاكفان في ال- ال- الأع- الاعمار في ليلات القدر اه ايه المشكله؟ واحد ينام ويصحى طب, طب والطفل اللي بيموت صغير ده ها ده هرم في السن شاب يعني ولا ايه؟ وهن عظمه ده هو لسه يعني غض طري ينزل بعد ما ينزل بطنهم شهر واثنين يموت بعد سنه واثنين بعد 10 سنوات 20 سنه ايه المشكله؟ هذا هو الاعمار والامراض والصحه وغيرها هي دي قواعد الموت لا الموت يعني آه، سبحان الله ارى المنايا خط عشواء يعني م- من تصبه يعني تاخذه هي كده هكذا قال زهير وهو كان رجل جاهلي هي مش خط عشواء ولا غير ولا بالعكس دي اقدار الله الغالبه يعني في يعني وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت بنيته بارض فليس يموت في ارض سواء تجد الطبيب الاجنبي يقول لل- للاسره ايه خلاص خدوا ابوكم وروحوا بيه البلاد خلاص ده تقريبا ساعات ويتوكل على الله سبحان الله هو كتاب طب كتاب طبه يقول هذا يجي الاب يعيش سنه واثنين وثلاثه واربعه وعشره ويموت ولده اللي هو بتاع كمال الاجسام واحنا من سنتين ثلاثه شفنا لاعبي كره قدم في عز النعمعه كم لاعب ورا بعض كده من اللاعبين العالميين هوب آه، يحصل مش عارف ضغط دم في هوا هوب ينقلوه على النقاله اتاري دي النقله الاخيره مش الاخيره ال- الاخيره في الدنيا يعني لينتقل الى مرحله اخرى من مراحل الحياه يعني فاذا دي مالها بقى بال- بال- بال- بالصحه ولا بالسقم ولا لا لا لا هكذا ف الهدهد جاء يقرر الوضع ويرسم ويرصد لسيدنا سليمان كاميرا فيديو سجل له كل الحاله. فسيدنا سليمان قال طيب احنا هنديك نعطيك كتاب نرسل معك ايه؟ رساله ونشوف يعني انت صادق ولا كاذب. راح الهدهد اخذ زي الحمام الزاجل والحمام الزاجل ده قصه واللي دارسين عن الحمام الزاجل ولا اللي عندهم حكايات يعني يا سبحانك يا من سخرت كل المخلوقات لابن ادم وابن ادم هو الوحيد الذي يعصي الله ما تخيل كل المخلوقات دي نباتات والحيوانات وكله كله كله في خدمه ابن ادم والملائكه حتى ولكن ابن ادم هو المتمرد الوحيد في الكون اعطاه الله العقل وامانه العقل فخان بعقله خان الله ورسوله والمؤمنين للاسف فخنا قراننا ولغتنا العربيه واستبدلناها بلغات لا تمت بصله يعني سبحان الله انا البحر في احشائه الدر كامن فهل سائل الغواص عن صدفاتي رموني بعقب في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي وسعت كتاب الله لفظا وغايه فكيف اضيق عن اسماء ومخترعاتي وكم عز اقوام بعز لغاتي سبحان الله فيعني شوف شوف الكلام الجميل على اللغه تتكلم او الحافظ ابراهيم شاعر النيل يتكلم عن- عن اللغه وعن قوه اللغه وعن جمال اللغه فنحن نريد ان نعيد مجدها ولا تعود اللغه قويه الا اذا قوي الناطقون بها ولا يصبحوا عالة على المجتمع على المجتمعات العالمية ولا على مجتمع الحضارة ولا يتطفلوا ويعني يتسولوا المعرفة لا ده من هم يكونوا منشئين للمعرفة بلاش الكلام والفلسفة أطلقوا ال ال ال العبقريات لأولادنا وبناتنا وعندهم من العبقرية ما تكفي أن تعيدنا مرة أخرى ل- لتكون لنا الريادة أو في ركب الريادة العالمي لا العقول تنقصنا ولا الموارد البشرية ولا الموارد المالية ولا بالعكس ربنا أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة فهذا شيء طيب ولازم أن يستغل المهم راح الهدهد أخذ رسالة وكتاب سيدنا سليمان وعند بلقيس في مملكتها أو في غرفتها وألقى إليها الإيه الكتاب فتحت الكتاب قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم طب إيه اللي حكمت يعني أنه كريم عليه شعار الملك عليه يعني بالله عليك أنا لما يكون عندي سكرتير أو مدير مكتب نص عبقري أو ربع عبقري ويكتب رساله كده م- بخط جميل لواحد يقول لك يا سلام دي جايه من عند الراجل ده ما شاء الله عليه ده- اللي مدير المكتب الناجح حاجه طب لما يكون كاتب الرساله هم، واحد الخدم بتوعه الشياطين والجن والعفاريت والطيور وال... ويكلم النمل ويكلم الطير والريح رايحه جايه سبحان الله يقول للريح روحي عند الناس دول وادي لهم شويه هواء مكيف مجانا يا الله تروح الريح تبرد ال- المحله او القريه او المدينه يجي يشتكوا يا سليمان ال- ال- البرد شديد اللهم ح- يروحوا الناحيه الثانيه والريح تحمل الامطار ايه ده الكرم ده قال واوتينا من كل شيء من كل شيء ان هذا لو الفضل المبين فضل باين فضل واضح ليبلوني أأشكر أم أكفر سبحان الله إنه ألقي إلي كتاب كريم الكتاب ده إيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هي كلمتين والسلام إحنا للأسف نفضل نرغي ونتكلم ونضيع وقت الناس وفي الآخر مفيش فايدة سواء كلمتين وخلاص إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين والله هي بتعرض الامر اتاري زمان كان في شورى وفي ديمقراطيه قبل الديمقراطيات الحديثه المزوره اللي في اوروبا ف وكانت حريه الناس تتكلم وتقول وتنتقد فهي بتعرض الامر على ايه؟ على المجلس العسكري عندها او على الحاشيه اللي, اللي بتحكم معها يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون الله والله ده اساس الحكم ايه السياسه دي كلها؟ ده يا اخي لا ده سياسه في الدين ولا دين امال ده- امال ده ايه دي؟ دي ايه دي؟ مش دي سياسه ولا ايه؟ ما هي دي السياسه بس هي سياسه مهذبه سياسه لها قواعدها مش فوضى لا محكومه ب- ب- ب- باطر في اطار لها وهذه العظمه وهذه بقاء الدول تبقى هكذا اذا فهمنا الدين فهما حقيقيا مش كل واحد يحط انفه وكل من قرا جريده صار سياسيا كبيرا لا يا اخوانا اللي عنده امنيه سياسيه ما يدخلش نفسه في متاهه خلي كده الامور تمشي وفق منظومه ما نجرب ما مش عايزين نجرب في في الدول آه، سياسات لا عايزين كده تبقى هادئه واضح السياسه الهادئه تاتي بنتائج عايزه خبراء وعلماء زي علماء الاستراتيجيه وعلماء الازمات وعلماء ال... الله ما هي كل كل علم له له علومه وله علماءه المهم ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد احنا أقوياء واحنا نعمل ونسوي والأمر إليك انت خدي احنا على علينا التنفيذ في القتال وانت عليك تاخد القرار السياسي قرار الحرب او السلم انت ده للقياده واحنا كان علينا احنا احنا جاهزين سبحان الله اولو قوه واولو باس شديد فالامر اليه فجاءتنا هذه المراه العظيمه بحكمه جليله قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعل يبدو هذا كان يعني ال- النظام العالمي في هذا الوقت ان الملوك اذا دخلوا قريه او مدينه يعني طبعا افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله الى هذا الوقت هي امراه كافره لكن القران العظيم والدين العظيم يؤكد رب العباد عز وجل كلام المراه وان لم تكن مسلمه ما كانتش مسلمه في الوقت ده قال الله وكذلك يفعلون كلامها صدق يعني حتى ولو كان مخالفنا في الدين ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى امال ليه النبي صلى الله عليه وسلم والحكمه ضاله المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها حتى الحكمة لو خرجت من فم إنسان غير مؤمن أنا الحكمة دي ضلة المؤمن هو يبحث عنها ويجيبها من أي معنى من المعاني ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا المهم قال طب نعمل اختبار إني مرسلة إليهم بهدية هشوف فناظرة بما يرجع المرسلون ها يا ترى هيرجعوا ويشوفوا رد فعلهم ايه ايه الهديه؟ جابت شويه مجوهرات كده ووضعتها في يعني صندوق جميل والرسل بلقيس تحركوا من سبأ من اليمن تجاه بيت المقدس حيث عاصمه الملك لسليمان ابن داود عليهما السلام. ال- الجن والشياطين كانوا عملوا ممهدين زي ما تقول كتب التفسير ممهدين الارض اللي رايحه ناحيه العرش بتاع سليمان ممهدينه بالذهب الخالص الارض كده كده فهم الرسل وماشيين شايلين لهم ايه كيلو جرام ذهب 2 كيلو جرام يعني اذا كان 5 كيلو جرام ذهب في وجوب الارض اللي هم ماشيين عليها كلها ذهب فشعره بالحرج انت فين يا صعلوك تروح بين الملوك ازاي يعني ايه اللي إيه اللي جابك هنا سبحان الله فقال اتمدونني بمال معقول انتوا جايبين لي مال عشان تعطوني رشوه في الحكم ورشوه على على ان اسكت على هذا الكفر ان ان يسجدوا للشمس من دون الله والداعيه الصغير هذا العظيم الهدهد يقول الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض الله اكبر الله ايه القصه ايه الحكايه والله آه، سوف نرى ايه القضيه ده احنا فعلا الوقت يسرقنا لكن ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا نكمل هذا الموضوع الجميل الشيق والخطير والمهم والذي فيه العبر ولكن في حلقه قادمه ان شاء الله رب العالمين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
آه